الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أخي في الله أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا دعاءنا واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير ووفقنا فيه لكل خير ووفقنا بعده لكل خير ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فما زلنا نواصل الحديث كما تعلمون عن محبطات الأعمال وقلت لحضراتكم في محاضرات سابقة إن المرء المسلم قد يعمل من الخير ما يعمل ومع هذا يأتي يوم القيامة فيحبط الله سبحانه وتعالى عمله وهذا أمر جد خطير ولا يكون ذلك إلا لأن هذا المسلم يكون قد فعل وارتكب أمورا سواء كانت قولية أو فعلية كما بينا من قبل جعلت الله سبحانه وتعالى يحبط له العمل من أجل هذا كان لزاما علينا إن شاء الله تعالى أن نفتش عن تلك المحبطات حتى نجنب أنفسنا إياها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا في محاضرة سابقة وقفنا مع أمر قولي وهو القول الذي يتعلق بإنكار القدر وعرجنا إلى حديث يتعلق بمحبط آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كما أخرج ابن ماجة في سننه وهو حديث صحيح يحدث به ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا قلت لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شيء بالطبع قد أهمهم فقال للثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم ونحن بالطبع ينبغي أن نكون أحرص من هؤلاء فهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا من أقرب خلق الله إلى الله ومن أحب خلق الله إلى الله ومع هذا خافوا على أنفسهم ورأينا هذا الصحابي كيف يشفق على نفسه ويطلب في إلحاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف هؤلاء أن يجلهم حتى يكون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين منهم على حذر وحتى لا يقع في مثل ما وقع هؤلاء فالحديث بين وواضح هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أقوام من أمته من أمته فهم لم يكفروا ولم يخرجوا من الملة وإنما هم من أمة الإجابة دعا النبي فأجابوا فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومع هذا يأتون بحسنات يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها كثيرة كأمثال جبال أه تهامة تهامة جبال عالية شاهقة كبيرة ومع هذا يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا كأنها لم تكن إذا ما وزنت كأنه لم يوضع شيء في الميزان وهذا يعني أن الإنسان تغلب عليه في هذه الحالة السيئات ويكون مصيره إلى النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار فلما يقال النبي صلى الله عليه وسلم صفهم لنا جلهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم ويبينهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم ويبينهم فيقول هم إخوانكم وهذا يعني كما قال أهل العلم أنه لا يقولن قائل إنهم قد كفروا كلام واضح قد كفر لأن النبي قال لهم إيه ها إخوانكم لأن البعض قال إنه ما دام الحديث أثبت إن ربنا سبحانه وتعالى سيحبط أعمالهم ويجعل حسنات هباء منثورة هذا لا يقال إلا في حق الكافر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فقلنا لا وهذا سرعان ما استدل به المكفرون من الخوارج وغيرهم أن مرتكب الكبائر والذنوب يعتبر كافرا وحكموا عليه بالخروج من الملة والحديث يرد عليهم هم إخوانكم إخوانكم فهم لم يخرجوا من الملة ولذلك احنا نتكلم عن الفرق بين إحباط عمل الكافر وإحباط عمل المسلم لازم تعرف إيه الفرق إن ما تقولش ما دام أحبط عمله يبقى كافر لا وفي مسلم يحبط عمله ولكن ينبغي أن تعلم إيه الفارق بين إحباط عمل المسلم وإحباط عمل الكافر لابد أن يكون هناك فرق إن هذا كافر وهذا مسلم وأنا أرجأت الحديث عن هذا البيان فرق بين إحباط عمل المسلم وإحباط عمل الكافر للأمر الثالث اللي هنتكلم عنه هنذكر طرفا منه في محاضرة اليوم وهو الذي يتعلق بترك صلاة العصر وأقول لك كيف شرح أهل العلم الإحباط فيما يتعلق بالمسلم والإحباط فيما يتعلق بالإيه؟ بالكافر فمش معنى ما تسمع أحبط الله عمله يبقى كافر لا لا صحيح الكافر الله يحبط عمله لكن هناك مسلم الله كذلك يحبط عمله ولكن الإشكالية تأتي في أولئك الذين لم يفرقوا بين الإحباطين لا الإحباطين مش الإحباطين بين إحباط المسلم وبين إحباط الإيه؟ الكافر إحباط الكافر له صورة وإحباط إحباط المسلم له صورة وسأبين لك ماذا قال أهل العلم في هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم ينفي عنهم الايه؟ ها الكفر ينفي عنهم الكفر من جلدتكم من جلدتكم زي زيك من جنسك دين دينك وجنس جنسك خلاص يأخذون من الليل كما تأخذون أديك بتصلي التراويح أو بتصلي التراويح مش كده أحيانا تقرأ بالليل في القرآن وهو يقرأ بالليل في القرآن كما تأخذ من الليل هو يأخذ سواء كان ذلك بصلاة سواء كان ذلك بتلاوة ها قرآن ودول هتعرف دلوقتي ان هم بينهم بيننا كتير بيننا كتير خلاص يأخذون من الليل كما تأخذون الله طب ده إخواننا عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله وبدام يأخذون من الليل طيب إيه اللي ضيع عملهم إيه اللي أحبطهم إيه اللي جاء ربنا سبحانه وتعالى يجعل عملهم هباء منثورا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويقول إلا أنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها سمعت العبارة إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها تعال طبق هذه القاعدة على كثير من المسلمين الآن اللي يصلي وبيصوم وبيصلي القيام أو بيأخذ من الليل أو ويقرأ بالليل قرآن وما إلى هذا طول ما هو قاعد معاك هو ملتزم المرة امرأة ما بينظرش واستغفر الله خلاص آه ماسك لسان كذا كذا كذا كذا قل كيفما شئت خلق بقى لوحده ها ما فيش حد حواليه عايز يبص يبص صح وعايز يلخبط في الكلام يلخبط وعايز يعمل يعمل وجرب ده شوف ده عند كثير من الناس عند كثير من الناس طول ما هو وسط الناس هو منضبط يخلو بنفسه مع ربه هو متسيب متسيب إذا هو حينما ترك ما حرم الله تركه خشية الناس فلما خلا برب الناس بارز الله بالمعاصي وهذا ما قال فيه أهل العلم هذا ما قال فيه أهل العلم إن أهل العلم قالوا المرء إذا أطاع وسط الناس وعصى إذا خلا فهو إما مستهزئ لربه وإما منكر لمعية الله اختار له حاجة من الاثنين يا عاطف فراش ومعتقد أن الله لا يعلم ولا يرى وربنا مش معاه والمصير يا مستهزئ متبجح على الله لأنك لما تخلو مع الله فتبارزه بالمعاصي تبقى دي تبقى دي بجاحة وقلة أدب وقلة دين وقلة دين ومن أجل هذا هذا الذي يعني يحسن ويرفض من الليل ويفعل ما يفعل ولكنه إذا خلا بالله انتهك محارم الله وفعل كل ما لا يرضي الله ما لا يقوى على أن يفعله وسط الناس قل له تعمله واحد ده طب لو شاطر يعمله وسط الناس يقول لك ايه ما اقدرش سب سب سب خلاص فقل له اللي انت بتعمله لوحدك ده افعله ها ووسط الناس قل لك لا قل لك ما اقدرش ولذلك حتى تجدها اللي واحده تعدي كده والناس قاعده حواليه استغفر الله العظيم فمفيش حد بقى حواليه بص ومالنا ايه طب عملت ايه ودول بقى اللي يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ودول اللي ربنا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قال له وتخشى الناس والله إيه أحق أن تخشاه أحق أن تخشاه فهذا الذي يفعل مثل هذا الأمر قد جلب لنفسه غضب الله ما دام غضب الله عليه ليه لأنه زي ما قلت يا منكر لمعية الله يا عالم ويعرف أن الله يعلم ويرى إذا هو متبجح مستهزئ بالله ده شيء يغضبه ولا ما يغضبوش يغضب الله ومن هنا يأتي يوم القيامة فيجعل الله سبحانه وتعالى حسناته هباء منثورا ليه؟ لأنه ما فعلها إلا لأجل ها؟ الناس الناس بدلالة أنه لا يفعل حسنة إذا خلا برب الناس وإنما يرتكب الذنوب والمعاصي وينتهي حرمات الله سبحانه وتعالى ومن أجل هذا نحذره أن تكون بهذه الصورة ولتكن على وضع مستو واحد حالك بين الناس كحالك إذا ما خلوت بل ينبغي إذا ما خلوت أن يكون حالك أشاد أشاد حتى لا تكون مستهينا بالله سبحانه وتعالى هذا أيضا من محبطات الأعمال أمر ثالث من محبطات الأعمال وهو الحديث الذي سيزيدنا إيضاح سيزيدنا إيضاح أبو المليح وهكذا ينطق الاسم أبو المليح كنيته كده وهو تابعي يسمى أسامة ويكنى بأبي المليح أبي المليح هذا أو أبو المليح هذا بيقول كنا في غزوة مع بريدة الأسلمي وبريدة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم ذي غيم يعني يوم ها بغيم الشمس فيه مؤلمة فيه غيوم في يوم ذي غيم فقال بريدة بكروا بصلاة العصر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله الحديث أخرجه البخاري في صحيحه هذا الحديث في صحيح البخاري وكما سمعت أبو المليح وهو تابعي يخبر أنهم كانوا في غزوة وكان اليوم ذي أو ذا عشان يصح تعبيري لغويا وكان اليوم وكان اليوم ذا غيم وكان اليوم ذا غيم يوم غيم معروف ان اليوم اللي بيبقى فيه غيم قد يدخل عليك وقت المغرب وانت لا تشعر لان الصوره بقت كلها واحده لانه الاصل ان الوقت بيبدا يعني يدخل عليه الغيم لما نقترب من صلاه المغرب لكن ما دام اليوم كله غيم والصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا بيحددوا الاوقات بالشمس بالشمس فيبقى اليوم غيم قد المرء ينشغل ويقول لك لسه الوقت بدري فجأة يدخل عليه وقت الايه؟ المغرب دون أن يشعر وده بيحصل يقول لك لسه بدري لكن اليوم عشان غيم فجأة البدر الله أكبر يقول لك ما الواحد أصله كان بيعرفها بإن الشمس تبقى ناصعة فلم تيجي زي بحيث المغرب يخش يوم يلحق العصر لكن النهارده لا بقينا عارفين ها آه مغرب من غير مغرب آه كلها مغيمة كلها مغيمة فاليوم اللي بيبقى فيه غيم يوم قد يختلط فيه الأمر على الإنسان ويقول طيب في إيدي حاجة خلصها أعمل كذا كذا كذا وهو لسه من العصر للمغرب وقت طويل فقد يدركه المغرب دون أن يشعر ومن هنا جاءت نصيحة بريدة في هذا اليوم بالذات قال بكروا بصلاة العصر في اليوم ده بقى بالذات ما تتأخر ولا تقول استنى ولا بتاع لأنه قد يدخل عليك المغرب دون أن تشعر يبقى أفضل حاجة تعملها ها إلا تأخذ الصلاة في أول إيه؟ في أول وقتها وده معنى بكروا فهو حث على الصلاة في أول إيه؟ في أول وقتها ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فعجل بقى عشان لو فاتتك يبقى عملك قد أحبط فقد حبط عمله هذا الحديث جماعة الخوارج ودعاة التكفير لما سمعوه اتخذوه دليلا على ان اصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر كفره وقد خرجوا من الملة قالوا حديث قال اللي يسيب صلاة العصر حابط عرض معناها ايه معناها ايه ربنا قال عن الكافرين أحبط الله أعمالهم يبقى ده ايه الوس يبقى كافر اللي يسيب صلاة واللي يسيب صوم واللي يسيب كذا واللي يسيب كذا أي بقى إنسان تارك لما أمر الله أي إنسان فاعل لما نهى الله وده مذهب الخوارج اللي عندهم العمل جزء من الإيمان فإذا سقط العمل سقط الإيمان صاحبه يخرج من الملة بره بره فكفروه انا مش هرد انا لسه قلت حاجه مش هرد انا لسه هرد انا لسه قلت حاجه عشان لا حول ولا قوه الا بالله انا لسه نعم ربنا يدينا واياك الصبر والله ربنا يدينا واياك الصبر انا لسه ماشي لسه مش حاجه لسه لسه مش حاجه لسه خلاص ودي دي مشكلتكم العجلة دي سبحان الله العظيم هات لو صبر القاتل على المقتول لا قتل واحد أنا لسه قلت حاجة في الحديث أنا لسه قلت حاجة أنا لسه قلت حاجة فبقول إني عندهم خلاص على طول ده كفى عمل محبط ولأنه الله لا يحبطه إلا عمل الكافر ده رأي الخوارج بفرق التكفير فيبقى ما دام الحديث قال حبط عمله يبقى هو ده كفر وخرج من المله واي مرتكب كبيره كافر. الجماعه الحنابله ايضا نظروا الى هذا الحديث وحكموا من خلاله على تارك الصلاه عمدا ولغير عرض بالكفر مش كفروا كل مرتكب الذنوب قياسا على هذا لا ده خصوا بهذا ها تارك الايه تارك الصلاه خصوا بهذا تارك الصلاه ده الجماعه الحنابله واستدلوا بهذا الحديث حبط عمله يبقى هو كفر قالوا بس احنا ما نعممش زي ما عمم الخارج واهل الكفر لا احنا نحمل الامر على صورته الصوره دي تتعلق بمن ترك الايه ها صلاة عصر خلاص يبقى ده يعني أن تارك الصلاة كافر كفر يخرجه من الملة مش كفر دون كفر يخرجه من الملة بدلالة حبط عمله جمهور أهل العلم لا بالطبع لا وفق الخوارج ولا وفق الحنابلة وقالوا ان هذا الحديث مما ينبغي تأويله طيب تأويلوه تعملوا ايه بعضهم نظر الى السبب والداعي والداعي لسه اشرح وبعضهم نظر الى فهم كلمة حاضر اللي انت مستعجل عليه خلاص وبعضهم نظر إلى العمل حديث قال فقد حبط إيه؟ عمله ايه العمل اللي هيحبط ايه العمل اللي هيحبط يبقى قالوا احنا لينا توضيح وبيان بعضهم خرج من تكفير تارك الصلاة على الإطلاق قالوا إذا ما نظرنا إلى العلة والداعي أو السبب والداعي وبعضهم قال إحنا نخرج إذا ما بينا معنى الإحباط ونفرق بين حبوط عمل الكافر وحبوط عمل المسلم وبعضهم قال ان الحديث قال فقد حبط عمله اي عمل هذا الذي يعنيه الحديث اي عمل طيب نبين نبين نيجي نبدأ من حيث انتهينا نبدأ حيث انتهينا نبدأ بقول الذين قالوا حبط عمله قالوا ليس المراد عمل الحسنات الآخرة لا وإنما المراد في هذا الحديث فقد حبط عمله أي العمل الذي لأجله ترك الصلاة هو مش ترك صلاة العصر ليه اللي شغلوه اللي شغلوه أيا كان الشاغبة أيا كان الشاغبة ربنا مش هيبارك فيه فدي معنى فقد حبط عمله ترك صلاة العصر لأجل بيعة ربنا مش هيبارك له في البيعة دي ترك صلاة العصر علشان يذهب لزيارة كذا وكذا ربنا مش هيبارك له أيا كان العمل الذي عمله ولأجله ترك الصلاة فربنا لن يبارك له في هذا العمل ولا يعتقد أن هذا العمل سيثمر بأي حال من الأحوال مش هتبقى له ثمرة أبدا ربنا مش هيبارك لك فيه البركة بتيجي منين؟ من الله خلاص مفيش بركة مش هيبارك لك فيه مش هيبارك لك فيه قال ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى ما يصرفك عن الصلاة لهوا حينما قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجالا مش هقول الكلمة دي أعديها تجارة ولا بيع ايه رأيك في التجارة والبيع حكوست لكن لما صرفوا عن الصلاة ربنا قال عن عن التجارة والبيع لا تلهيهم فسميت التجارة والبيع إيه؟ لهوا لهوا فسميت التجارة والبيع لهوا ليه؟ لأن صرفت عن الايه؟ عن ذكر الله وعن الصلاة ولما صرفت عن ذكر الله وعن الصلاة دخلت في بند الله ما دام دخلت في بند الله ربنا يبال فيها الابدا فهؤلاء فسر العمل بانه العمل الذي صرف عن الصلاه خلاص واما العمل اللي ربنا بيحبطه للكافر كل عمل عمل فالمسألة تختلف ده توجيه وده رأي وده رأي فريق آخر كما قلت نظر إلى السبب والداعي قالوا إن هذا الحديث فيه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله أي من تركها جاحدا مستهينا مستهزئا هذا السبب والداعي سبب تركه للصلاة ايه انه يا عم برا الصلاة بلا بتاع اللي صلوا خدوا ايه مش كده ليش كده قال لك يا عم لا صلاة ولا غيره اللي صلوا خدوا ايه يا راجل طب تصدق ده لما تنيلتش غير لما صليت هو حالي ما انصلحش غير لما سبتها ما بنسمع الكلام ده من وناس كالانعام بل هم اضل يدبون على وجه الارض يدبون على وجه الارض فهؤلاء نظروا إلى السبب والداعي ادعي اللي خلاته في الصلاة ايه السبب اللي خلاته فيها فقالوا لا يحبط عمله إلا إذا كان السبب والداعي هو الاستهانة والاستهزاء بالصالح ويبقى المعنى حبط عمله كل عمله دنيا وآخرة دنيا وآخرة الفريق الثالث نظر لفهم كلمة فقد حابط قال لك بس نفهم حابط هناك حبوط للعمل يتعلق بالمؤمن وهناك حبوط للعمل يتعلق بالكافر حبوط العمل الذي يتعلق بالكافر أن الله يبدد عمل الكافر فلا يثبت له أبدا خلاص وأما حبوط عمل المسلم فهو يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل له وزنا في مقابل السيئات يبقى لما يجي يتحط في الميزان مع السيئات ما يبقالوش ايه وزن فالتي تزن السيئات فيدخل النار مع ثبوت هذا العمل وإن لم يجعل له له إيه؟ وزنا فإذا قضى ما عليه في النار أخرج منها وعاد له عمله فأدخل الجنة وعليه فحبوط عمل المسلم حبوط مؤقت مؤقت غير حبوط عمل الكافر طير ما يبقالوش وجود لكن ده يبقى له وجود لكن ما يبقالوش وزن إلى أن يقضي ما عليه في النار خش النار يقضي فترة ثم يخرج فيعود وزن العمل إليه ويدخل الجنة مرة أخرى شفت الصورة؟ هذه الصورة هذه الصورة فصورة حبوط عمل الكافر تختلف تماما عن حبوط عمل المسلم فحبوط عمل الكافر إذهابه بلا عودة وحبوط عمل المسلم ألا يجعل الله له وزنا إلى أن يقضي ما عليه في النار ثم يخرج فيعود العمل بوزنه مرة أخرى هذا الفرق بين الاثنين وعليك عليك أن تحضر هذا النوع من الحبوط لأنه في النهاية هيستوجب دخولك النار النار صحيح هتخرج لكن دخلت لكن دخلت يا حبيبي هيستوجب دخولك النار وعليه فلا يقطع بكفره طيب أنا بقى عندي كم رأي دلوقتي الثلاثة يا راجل أهو ثلاثة بعضهم حمل الحديث على اللي السبب اللي ترك الصلاة بسبب أنه جاحد مستهين هو الحديث كان بيعني كده صحيح بعضهم قال إن حبط عمله إنه يعنى بهذا العمل الذي يأذيه ترك الصلاة بعضهم قال نبص للحبوط إن حبط عمله بمعنى أنه لا يصير له وزن في مقابل السيئات حتى يدخل النار ويقضي ما عليه ثم يعود مرة أخرى فيخرج فيجد أن عمله قد عاد له وزن طيب ترجح أي رأي من الآراء الثلاثة دي ترجح أي رأي من الآراء الثلاثة دي أهل العلم قالوا لا يمكن هريحك وهقول لك النهارده مش حاجة هريحك مش حاجة لا لا هقول لك هقول لك النهارده كنت زعلان لما أقولش لا أقول لي شيخ زعلان لما أقولش ها؟ ايه؟ هنشوف هنشوف فالعلم قالوا لا يمكن قبول الرأي الأول اللي هو صرف الحديث لأن اللي يتركها ها عامدا مستهزئا جاحدا ليه؟ لأن سياق الحديث بيقول غير كده سياق الحديث كان بريرة بيحذرهم من التهاون ولا يتوقع ان حد فيهم لا يكون جاحد ولا مستهزئ ولا مستهزئ وضف الى هذا ان هذا الحكم ان تكفير جاحد الصلاة لا يتعلق بصلاة بعينها من ترك صلاة الايه؟ العصر وإنما يتعلق بكل الصلوات أي صلاة الإنسان يطلقها وهو جاحد لها مستهزئ بها كفر وخرج من الملك فاشمعنى صلاة العصر يعني فلو قلنا بهذا يبقى لا فائدة في التخصيص, في التخصيص صلاة عصر لا فائدة أدي واحد واثنين اثنين ده بريدة بيخاطب صحابة بيستقبل متابعين لا يتوقع منهم الواحد لا يكون جاحد ولا مستهزئ ولا مستهزئ خلاص وهو لا يخشى عليه من هذا جحود واستهزاء لا لا بطاش الرأي الأول لهذين السببين شوف الحديث وارد في ايه مش هتقتنع بالكلام ده خلاص شوف ليه الحديث خاص والجحود ليس معه تخصيص ده أي صلاة الإنسان يتحلل ويروح لها شبه صلاة العصر طيب اللي قالوا فقد حبط عمله إن المراد العمل الدنياوي لا حديث لما طيب ده يقول لو انشغل بعمل له فيه منفعه ونقول له العقوبة عملك ده مش ربنا مش هيبارك لك فيه بيبيع بيشتري طيب اللي يتفرج على الكورة طيب يتفرج على الرقاص حابب عمله ازاي بقى؟ ما هو ده اللي شغله عن الصالح ها طيب حابب عمله ازاي بقى؟ ما هو راح هو حابط حابط مش كده؟ حابط حابط حابط حابط هذه حاجة الأمر الثاني اللي برد بيه على هذا الرأي إن دل حديث ومن الحديث السابق على هذا الحديث اللي احنا قلناه إن الحبوط ليكون يوم القيامة بدلالة الحديث الذي ذكرناه قبل هذا الحديث مباشرة حديث ابن مالك إن أقوام من أمتي يأتون إيه؟ يوم القيامة وبعد كده هتبقى حسناتهم هباء منثورا مش كده يبقى ده هيبقى امتى فحبوط العمل لا يعنى به الدنيا وانما يعنى به الاخره فطاش الراي الاول وطاش الراي الثاني وبقي لنا الراي الثالث وهو الذي فرق بين حبوط عمل المسلم وحبوط عمل الكافر وهذا هو الراي الصواب الذي رجحه أهل العلم وعليه تحمل كل قضايا حبوط العمل فيما يتعلق بمين بالمسلم بالمسلم ويبقى أنت مستحضر في ذهنك الفرق بين حبوط عمل المسلم وحبوط عمل الكافر أسأل الله أن يجنبنا وإياكم محبطات الأعمال ويبقى لقاءنا يوم الأربع مع محبط آخر وقد فهمت قضية حبوط نعم كان نايم مثلا قام من النوم من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا هذا اللي بيقول لي هل يجوز إعطاء جزء من زكاة المال للفلسطينيين أخي لو ضمنت أنها تصل لو ضمنت أنها تصل لأن ما يؤسف له لما جمعوا أموال من ال من ال- الناس لإرسالها لفلسطين كان مصيرها حاجة من اللي هقولها لك بعض ال- هذه الأموال جمدها اليهود جمدوه لأن هي عشان تخش لابد إنها تعبر من تحت باط اليهود هتديله إزاي؟ تصلي إزاي؟ واللي حولوه إلى طعام أفسده اليهود وعارفين التريلات اللي راحت حجزوها بحجة التفتيش لمدة 13 يوم لحد ما تلف اللي فيه لحد ما تلف اللي فيه بعض الجهات كما علمت والله أعلم بهذا قالت لك طيب خلاص بقى ما دام العملية كده ناخد الأموال دي وندخلها لخدمة الدولة خلاص فسواء بقى راحت لمصارف زكاة ما راحتش الله أعلم خلاص فينبغي أن تلتفت إلى هذا ينبغي أن تلتفت إلى هذا طب يقول لي طيب واللي بتروح لمراكز السرطان أنا عجبت وأسفت لما تابعت برنامج استضافوا فيه الراجل اللي اسمه الدكتور هداية أو هداية ده اللي اعتادوا يجيبوه في بعض المراجع مع محمد جبريل وأنا بعتبره كالحمار يحمله أسفار صوت وحش يا رب نعم صوت وحش وعالي قوي ما يجيش ده بصوت أنا مش هتجوزه أنا بتكلم على علمه كالحمار يحمله أسفار خلاص كلمهم كلام في المواضيع دي خايف وبعد منها راحوا جايبين واحد اسمه خالد الجندي ايه خالد الجندي ده معرفش كبل لك يقف تحت منه من علماء الازهر طيب عشان كده عمرو فعلا.
يا عم قاعدين خالد الجندي يا عم خالد هي قالوا له في سؤال طيب قال له السائله تسال سالت ينفع ادفع الزكاه لغير المسلم قعد لف لف خايبه اه والله كده وقال لها عامة حتى لو ما اديتلهاش لغير المسلم فيه كده هتوصل له برضه لا بنحط فلوسنا في المستشفيات وكذا وبيتعالج بيتعالج فيها غير المسلم وطبعا احنا في بلد واحد واخد بالك انت اخواتنا وحبايبنا شغل الخيبه بتاعنا انا ما بدري بيجيبوا العاهات دي منين مش عارف بيعني ما بينقوناش غير عاهات تطلع على شاشات التلفاز عشان تضلل الناس يا اخي اهل العلم لما جم يتكلموا في الزكاة تروح لغير المسلم ولا ما تروحش كان القول الفصل أنها لا تكون إلا للمسلم فقط بدلالة هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل من يدعون الناس الإسلام فقال له فإن أجابوك إلى ذلك إسلام فكان اللي قالوا فاعلموا أن في أموالهم صدقات تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم شروح الحديث قال إذا هي تؤخذ من فقراء من أغنياء المسلمين لترد على فقراء المسلمين ما فيش حاجة اسمها فقراء البلد زي ما الجندي ده قال فقراء البلد بلد ايه يا تعبان خربان انت؟ بلد ايه تؤخذ من فقراء المسلمين من أغنياء المسلمين ترد على فقراء المسلمين وعليه يقولوا يحطوا أموال الزكاة في مستشفيات هذه المستشفى ويرد عليها كل من هب ودب إن صح فاعتبرها صدقة أما الزكاة فأنا لا أرى جوازها لا يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز طبعا هو راح يستدل القصة واخد بالك القصة دي يمكن قالها الشعراوي أنا ما أعرفش حتى هم جايبينها منين يعني لا لها سند ولا لها أصل وهو لما قالها ما قدرش يجيب لها سند ولا أصل أعطى نبي الله إبراهيم طرح باب واحد فتحه قال له يعني انا اريد طعام دخاله وذبح لكم شاة جلس ياكل وبعدين سيدنا ابراهيم لما جلسوا هيجي الراجل ياكل قال له قل بسم الله قال له مين الله ده؟ قال له ربي قال له انا ما اعرفش انا بجوش قال له اطلع بره فربنا مال على ابراهيم ازاي تطرده عشان طلع مجوسي وهو بقاله في ملكي سبعين سنة أنا بطعمه وبسقيه مع إنه كان فردين قال الراوي يا السادة الكرام شو بيقول بقى صدقين دي أنت كنت معاه كنت مع إبراهيم طب مين اللي قال لك جبت الحكاية دي منين جبت الحكاية دي منين ده اللي بيخش عليك بيت ويطلع مجوز ده هترد عربه بالجاز بقى جبت الحكايه دي منين؟ جابوها منين؟ والناس الله شو شو شو ولما انا رحت شرفت بالزكاه الناس اللي بكى واللي صرخ واللي منين؟ إيه؟ فين الحكايه دي؟ فين اصلها؟ فين؟ انتوا كنتوا مع ابراهيم جبتوها منين؟ إيه؟ فين السند؟ فين كتب سنه دي؟ مين اللي بلغكم الكلام ده؟ هتلاقي كده في القران وفي السنه. انا باخدها بملي في طرفجيه وخلاص من هنا ومن هنا ومن هنا كله على كله بس فين فين العلم وفين الباطل في الدنيا فين فين فين سبحان الله فازاي قال لك ايه الكافر والحق لا يفهم انا ممكن اكل غير المسلم شو اقول لك ايه ممكن اكله بس مش مزاج ما تدخلش سوق في ملوخ حتى لو صحت الرواية اللي انت قلتها دي ما راحش المجوسي اه ده بقى الاستشهاد وضع الكلام في غير محله ما راحش المجوسي قال له زكي عليا عشان تجيبها دليل احنا بنتكلم كان السؤال المطروح عليك لكن هم ما بيفهموش حتى الاسئله دي اي بقول لك جايبين لنا عهات اي كلام اي كلام اي كلام فانا بقول اهو ده كانت زكا ده كانت زكا من يقول الزكاة تصرف إلى غير المسلم من يقول هذا من سبحان الله فالأصل هي تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين فأي مجال أي باب أنت تعلم أنت تعلم أنه يخالف فيه غير المسلمين المسلمين ما ينفعش يبقى زكي واطرح قيس قياس خايف قال ما بيعملوا ما يضرب بعض ممكن يجي واحد غير مسلم يخش هل هقع على كل واحد دخل وسط مسلم مش مسلم استدلال خايب بقول لك ملتين سجل لي شبيه غير واحد خايب برضه خايب استدلال خايب ليه؟ لأن مواد رمضان محدش يقدر يقول لك أبدا انها زكاة احترم كده واحنا قلنا الناس ما تصلح ان تكون من مصارف الزكاة عايز تعملها اعملها صدقة زكاة لا زكاة لا ليه؟ لان مش بيرد عليها غير المسلم وبس بيرد عليها المستغني الغني اللي عنده أذن عن المغرب في الشارع يا الله يا الله هتعملها صدقة تاخد أجل من أخطأ جزاك الله خير لكن دخلها مصارف الزكاة مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين ما قالش كل من هب ودب وعليه فاللي انت عايز توديه المستشفيات السرطانات والصدقة ولكن ما يبقاش الزكاة حتى لو أفتاك بده الشيخ الأزهر والمفتي وكلامي طبعا واضح واضح قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل مني